يمكن من الناس اللي قلت لكم ان انا بسمع لهم جدا آه، بحاول لان آم، آه، قصة المراهق دي قصة كبيرة جدا مش المراهق بس هو ازاي الواحد بيغير من شخصيته او بيشوف ال- آه، الغلطات اللي حصلت في حياته اللي قبل كده وبيحاول ما يكررهاش في تربيته للولاد فاكتشفت ان احنا بنرجع لورا قوي بنرجع بالزمن كتير جدا جدا ان كل حاجة حصلت هي مسؤولية أب وأم في النهاية كل حاجة حصلت وبتحصل بنرجع نشوف سببها من أيام آدم وحواء هو الأب والأم فازاي اتعامل مع المراهق دلوقتي انا بضطر ادور على في نفسي وارجع لورا بالزمن وارجع لبابايا ومامتي وارجع لردود الافعال وانا بعمل كده ليه عشان اعرف بجد اتصرف مع ولادي يعني على سبيل المثال انا من الناس اللي بحب اتابعهم جدا الشيخ مصطفى حسني طبعا واستاذ جاسم المطوع واستاذه ربى كانت بتطلع في حلقات كنوز بس المشكله ان مش كل اللي بيتقال بنعرف ننفذه ولا كل اللي بيتقال بيمشي مع كل شخصيه من ولادنا ولا كل اللي بيتقال بيمشي معانا احنا احنا بنحاول بس ناخد احسن ما في الموضوع وفكرته عشان اقدر ان انا اوصل لاسلم حل اقدر اتعامل فيه يعني بيه مع الولاد ومش لازم يكون المراهق بس حتى السن الاصغر هي الفكره في المراهق صعوبه المرحله اللي بنمر بيها معاهم ف برجع بالزمن لورا لقيت بجد ان الاب والام هما مسؤولين في كل حاجه يعني قصه ادم وحواء سبب التفرقه بين قابيل وهابيل بقى فيه غيره بين الولاد فحصل هو القصة المعروفة و... وازاي هو استباح قتله نبص ل- اللي بعد كده لقصص كتير بتحصل لو أب وأم حبوا طفل أكتر من التاني لو أب وأم عندهم طفل واحد بس وخلوه أناني لو آه، أب وأم مشاعر الحنية عندهم مش موجودة هو كل ده بيأثر على ال- الطفل اللي طالع اللي هو بقى already أب وأم وبيدوروا إن هما كل اللي شافوه غلط يحاولوا يغيروه بس للأسف كلنا مرضى نفسيين بسبب إن في حاجات الواحد ما بيقدرش يتخلص منها بسهولة هو رفضها بس هي أصبحت في الذاكرة أصبحت تأثيرات وتعبيرات حصلت له سواء كان في أب وأم بيضربوا الأطفال بقسوة ودي كارثة كارثة وألم وعذاب نفسي استباحة انك انت تمد ايدك على وش او على جسم او ابنك او بنتك دي حاجة نفسية صعبة قوي فبعيدا عن ال- مد الايد كمان الالفاظ ان انا اهين الطفل يعني اقول له الفاظ بجد هي مهينة مهينة للبني ادم يعني احنا شفنا اللي حصل اليومين دول عشان ال- الفيلم ال- الهندي لايف جوت هو الفكرة في تأس- تأثر الناس بالفيلم هو القهر القهر ان يعني ان انا يعني احنا كل ده ليه علاقة بموضوع الكلام عن المراهق ازاي اقهر ابني في التصرف في موضوع معين يعني انا ما ينفعش اقول له هو انت مش هتعمل كده وهو كده او همد ايدي او هعاقبك وهحرمك من كل المميزات اللي انا بديها لك في حياتك لانه في وقت معين بيجي بيرد وبيقول لي مثلا او أم، يعني انتوا ليه دايما بتمنوا علينا بالابوه او بالامومه ليه فما ينفعش مثلا اقول له ايه ده انا بضحي بوقتي ويومي عشان اطبخ واكلك واشربك و... وباباك بيضحي بوقته وبعمره عشان يشتغل فيجيب فلوس زيادة في... فيعيشك احسن هو ما ينفعش لان انا اخترت ان انا اكون اب وام يعني اخترت انجب فاكون اب وام مسؤولين عن حياة ولاد انت اخترت فلازم تكون قد الاختيار وقد المسؤولية وكل شوية بكتشف ان المسؤولية دي صعبة جدا جدا جدا في مرة آه، سمعت لقاء لعبد السلام النابلسي بيقولوا له انت ازاي ما تتجوز وما تتجوزش يعني لحد دلوقتي ولا يكون عندك اطفال وبقيت بستغرب وبستنكر جدا رده فهو قال انا ما اقدرش انا مسؤول عن نفسي بالعافيه انا بحاول اجاهد في نفسي بالعافيه آه، اكلي شربي لبسي نومي هي مش فكره انانيه يعني احنا دلوقتي بنشوف الم- المشاكل اللي واصله فيها حياه الجيل الجديد دلوقتي كلها بترجع للاب والام ام دورها غايب او دورها مزدوج اضعاف فما بتقدرش تكمل اب مش موجود لس- لاي سبب كان سواء طلاق او آه، سفر او آه، محاوله اعاله للبيت وفي ظروف حياه صعبه جدا محتاجه اكتر من من شغل كل حاجه محتاجه موازنه محدده بنشوف فيها ايه الخسائر وايه المميزات وازاي يوصل ل... ل... ل... ل... لقد ايه انا لازم اوصل لنقطة فاصلة اقدر أو- اعمل بالانس لاختياراتي في الحياة بناء عليه الاب والام بناء عليه الاب والام هيعرفوا يقرروا ازاي يتعاملوا مع برضو الجيل الجديد والمراهقين والأصغر منهم سنا لأن بجد الأصغر سن كمان هو بقى عنده انفتاح بقى عنده محاورة الجيل ده مش م... اللي هو زينا زمان لا هو المفروض كذا احنا اتربينا على كذا آه، البنت لازم تعمل كذا الولد لازم يعمل كذا اللي هو هو ده سيستم الجيل اللي فات متربي عليه فربى اللي هو جيل الثمانينات والتسعينات على كده جيل جيل الألفينات كله هو مختلف تماما برجع تاني أقف لنقطة إن بجد تصرفاتنا زمان بقت مختلفة كل سنة بيزيد وعينا عن السنة اللي اللي قبلها ف بقيت أوصل لحل وسط من كتر يعني من كل اللي أنا بسمعه أو الكتب اللي بحاول أقراها اللي تخص اللي تخص السيكولوجي بلاقي نفسي بوصل لأول نقطة إن أنا لازم أفهم نفسي وأعالجني من أي مشكلة حصلت لي قبل كده فهعرف أختار كويس أنا المفروض يكون رد فعلي إيه فبدأت أقرأ إزاي أنا محتاجة أطور من نفسي طيب ما هنقعد نقول إحنا يعني في يعني أنا أم رب وربة منزل يمكن بعمل حاجة شخصية لأن أنا بحب الرسم فبعمل حاجة مواعيدها تخصني أنا ف لا، طيب الأمهات اللي بتشتغل على طول آه... الأبهات اللي نفس الحكاية هو محتاج لو هو مش هيقدر يقرا في كتاب يسمع أول مرة أعرف إن البودكاست ده حاجة حلوة جدا بقيت أسمع فيمكن ده اللي خلاني ممكن اتكلم فيه ان ممكن الواحد يسمع حد تاني وبجد يشاركه المشكلة فيقدر يرد عليه وبسهولة وفي أي وقت وب time يخصني أنا أقدر أسمعه وأنا مرتاح عكس الراديو لأن الراديو بقى يعني مش هنقول old fashion الراديو بيبقى ليه لذاذة في العربية وارتباط ب... بصلة قديمة بتخرج من الواحد حاجة ذكريات طفولته لأن بالنسبة لنا الراديو ده كان حاجة بتبسطنا في زمان أو نسمع الأغاني بتاعت الصبح وإحنا بنروح المدرسة أو بن بنسمع القرآن الكريم فليها ارتباطات بالواحد نفسية فالموضوع البودكاست ده يعني هو أنا شايفاه حاجة مفيدة جدا أكتر من التيك توك انا مش لازم ابقى مرئي انا ممكن ابقى مسموع ممكن ابقى متضايق جد من حاجه والاقي حد عنده محتوى بيقول كلام هو هيفيدني جدا مش لازم ادخل على اليوتيوب مش لازم ادخل تيك توك لو انا مش حابب ان انا يبقى عندي حاجات مش حابب ان انا اشوفها لان التيك توك زي ما قلنا ده مشكله كبيره كبيره كبيره هي مجتمعيه جدا جدا وتخص ظروف حياه دلوقتي واخلاقيه يعني وفيها مميزات وفيها عيوب بس يعني ده خليه لمره تانية هنوصل تاني ان بدات استوعب ان كل رد فعل الاب والام بيعملوه هو بي يعني بينتج الفرد اللي طالع دلوقتي الشخصيه اللي طالعه دلوقتي المراهق اللي طالع دلوقتي اللي بيعدي مرحله معينه يعني لو الاب كان عصبي جدا وبيضرب الولد هيفضل مش مهما بطل الولد او البنت هيفضلوا رافضين سماعه هما رفضوه فوصلنا ان هو مش هيوصل لحيطه سد هو بيسمع من هنا وبيخرج من هنا هو مأذي نفسيا هو مش قادر طيب الاب او الام اللي ممكن يهينوا ولادهم بسبب مثلا حد شافه زي ما قلنا قبل كده بيشرب فيب زي الولاد دلوقتي اللي بيجربوا طيب من وجهة نظري ممكن اعمل ايه انا بدأت اتكلم ان الفيب ده مشكلة كبيرة وفي نفس الوقت ما شافوني قبل كده يعني بقعد مع الناس عادي في اللي بيشيش وفي اللي بيفيب وفي اللي بيشرب سجاير طيب ال... طب ما انت قاعدة عادي و... واكسبت الموضوع ازاي بترفضي يمكن جربتيه فانا اتكلمت ان ان هو هيأثر عليكم جسمانيا وبدنيا وممكن لو انت جربت حاجة هو لازم تبقى عارف انها مضرة فانت هتاخد الحلو من الموضوع وهتفهم الوحش من الموضوع وانت بإيدك اللي تختار بدأوا يعني يسمعوا الكلام بس يعني انت بتقولي اي كلام المشكلة دلوقتي في الصاحب احنا بدأنا نوصل ان كله احنا ب يعني بنلف في دايرة مفرغة الصاحب برضو هو لما بيشوف صحابه كله بيفيب كله بي مثلا بيشرب سجاير كله بياخد اي drugs تانية اي حاجة ف طب ما كلهم كده اشمعنى انا هبقى مختلف يمكن ده اللي الواحد بيقعد يزرعه من بدري قوي هي تقاليد اللي هي بتقال عليها الاولد فاشن اللي بحسها بتبان في مواقف زي دي يعني مثلا كان حاجة من الحاجات المدارس اللي أنا بمر بيها كان في تريب رحلة يعني وكان في الولاد طبعا كان المدرسة مختلطة فالولاد مع البنات طالعين الرحلة بدأت ألاحظ نتيجة التربية من خلال الصور بدأت ألاحظ طريقة التعامل من, غ... من خلال ال videos اللي بتتبعت من المدرسة لا لما بتبقى مع مربي ب control معين ايا كان هو old شوية في التوقيت ده بس والله هو بيكون ليه اثر حتى لو الولد او البنت ماله او انحرفوا يظل الموضوع بيأنب ضميرهم عكس لما تبقى من البداية قايل إن الجيل الجديد هو مختلف تماما فأنا لازم أسيبه ولازم أديله الفرصة بتاعته إن هو يكون يتعامل اليومين دول بالطريقة اللي تخص التفكير والجيل الجديد لا لا بجد والله ده عن تجربة اه بنقابل مشاكل واه بنقابل انحرافات بسبب الولاد وبسبب الصحاب إذا كانوا صحاب كويسين او صحاب مش كويسين بس ستيل الحتة اللي بتتزرع الحلوة بتقدر توجه منها الولاد برضو ارجع واقول بعد ما الواحد بيدرك شوية هو ايه الغلط اللي عنده لان دايما الواحد بياخد اي رد فعل المراهق عمله غلط بطريقة يعني بيأنب نفسه انا غلطت في ايه انا عملت ايه ده انا مش مقصر لا هو مش فكرة انت مش مقصر او مش مقصرة هو في حاجة صغيرة ضاعت في النص اللي هي الحاجة دي اللي برجع اقول انها سيكولوجي مدفونة فينا يا إما بنهرب منها يا إما مش بنحب نواجهها فلما بنيجي نتعامل مع أولادنا بتبدأ تظهر في ردود أفعالنا معاهم بس الحل اللي وصلت اللي اللي بدأت أشوفه إن أنا لأ معلش أنا هدوس شوية بتقاليد ومن قبل كده هي هتحميهم وبجد هتحميهم ما كملتش موضوع ال trip يعني مثلا كان الولاد ماسكين ايا كان اللي كانوا ماسكينه مثلا في صوره لا انا ابني مختلف ما امسكهاش رغم ان الصوره عشوائيه يعني مثلا مثلا كفيب او بعيدا ان المدرسه هو طبعا مش بتبقى المدرسة مصورة الصورة دي هو بيبقى الولاد مع بعض واحنا عاملين groups للأمهات عشان نشوف الصور أو بنت كانت اخدة هدوم معينة يعني مثلا سويمنج وير هدوم سباحة معينة أنا متفقة معاها أو باباها متفق معاها في ولاد تانية بتاخد حاجات تانية من ورا أهاليهم في صور أصلا دايما الكذب ما بيبقاش ليه رجلين دي بجد مقولة الكذب ملوش رجلين دي مقولة يعني مهما طالت مدة الكذب بيجي يوم وبيتكشف فاتفاجئ اتفاجئت ام ان هي مديه حاجات لبن... لبنتها هي لابسه مختلف تماما وفي ام تانية هي لاقيه لا بنتها قاعده القعده اللي اتربت عليها آه الولد بيتصرف تصرف صح في مشكله في فيديو معين فبتكتشف في تعامله بره البيت لا هو اللي انت زرعته اللي كان اولد فاشن هو تربيه ب... انت بتجني ثمارها دلوقتي فاحنا ما نقولش لا احنا بجد احنا اتربينا على حاجات لازم احنا نغيرها لا بجد احنا بنجنيها طيب يعني انا لو مثلا سمعت ان بنتي بتكلم ولد فهضطر ان انا لا هضرب ولا هقول كلام مش صح لاني انا مدركه انها هتمر بالوقت الصعب ده طيب ازاي هنعديه سوا في مثلا ام تانية يعني انا بقى موافقه ان بنتي بتكلم حد ومش ه... وكده ومش عارفه ايه اه طيب انت هت مش بقول اه بس انا اقصد يعني انت هتشيلي التليفون هي ممكن تخرج ممكن تتكلم من تليفون تاني لان دايما بيوصلوا لحلول يعني بره الزون اللي احنا بنفكر فيها هي الفكره ان لازم اقعد معاهم واقول لهم ان المرحله دي مرحله صعبه جدا ومرحله مش احسن حاجه ومش احسن حاجه في التوقيت ده بالذات في جيل مستهتر قوي الاستهتار فيه اكتر من الجيل يعني من الولاد الملتزمين جيل ما بيبصش لحاجات معينه ولا مبادئ معينه بيحبوا بجد التنمر والفضيحه فكل ده بصورة صغيرة ممكن يهد حياة بتشات وكلام معين ممكن يهدم نفسي نفسيتهم سواء الولد أو البنت وما يقدروش يتعاملوا بعد كده ممكن يغير من حاجات بسبب التكنولوجيا تهدم صورة كاملة وال... يعني الولد والبنت ما يقدروش يخرجوا منها بسهولة بدليل ان في ولاد بتنتحر بسبب حاجات زي دي فببدأ يعني أحاول إن أنا أتكلم في الموضوع من المنطلق ده بعيدا طبعا عن إن احنا بنتكلم في الدين أساسا ف تاني نقطة بحاول إن أنا أفهمهم إن ممكن أنا يعني الواحد مشاعره في التوقيت ده تتحرك لطرف بعد أسبوع تتغير لطرف تاني بعد شهر بعد سنة بعد اتنين ممكن أشوف مثلا مغني أقول لي ده وهو ده فهي المشاعر بتتغير دايما فلا هو ما يوصلوش لكلمة لأ ده أنا حبيت ده أنا كذا ده غير إن في control يعني أنا ش... ليا صحابي بينتقدوا حتة إن أنا انا والله عندي مبدا انا لازم اعرف ال password بتاع تليفونك زي ما انت عارف ال password بتاع تليفوني انا ما عنديش حاجه اخبيها فبنتي او ابني مش لازم ان انت تخبي عني الباسورد بتاعك طول ما احنا مش بنعمل حاجة غلط فاصبحت انت بتخبي كل حاجة اذا انت بتعمل حاجة غلط فكتير بقعد اقول لهم انا مش هزعل طول ما احنا بنقول لبعض بصراحة رد فعلي هيبقى اقل بكتير من رد فعل اب او ام بيشوفوا الحاجة الغلط وبيكتشفوها وبيكتشفوكم بشكل مختلف عن اللي اتربيتوا عليه فرد الفعل بيبقى أسوأ أسوأ في درجات العقاب فلو احنا جينا قلنا الموضوع بصراحة أيا كان غلطه كنت دايما من صغرهم بحاول اديهم ان لا انا مش هعاقبك مقابل صراحتك لما الموضوع بيزيد في الغلط بضطر اعاقب بس مش العقاب اللي باذيه بيه واخليه متهجم مني فيكذب كنت بحاول اعمل ال- التركه دي بس للاسف في وقت معين اكتشفت ان الجيل ده هو بيحب الكذب مش بيحب الكذب بمعنى بيحب الكذب هو بيحب يكون مداري نفسه يعني زي توليت دلوقتي بالنسبة لهم هم أصبحوا كده هو بيكذب أو بتكذب هما مش عايزين تعرفوا حاجة احنا عايزين نبقى غامضين احنا عايزين نبقى مش مش مفهومين فدي نقطة برضو مهمة جدا يعني بحاول أقرأ فيها زيادة فلو في حد عنده آه، آراء يتكلم معايا فيها تخص برضو مين اللي بيسمعه لأن أنا دكتور جاسم يعني ساع- في حاجات كده بتلمسني بحسها طبيعية قوي أعرف أتعامل بيها المشكلة إن الولاد دلوقتي مش كل حاجة بيسمعوها تخص تقدر تدخل لها من الدين دايما أيا كانت الديانة ف لا انت بتبقى عايز تدخل سيكولوجيا لتفكيره طب انا في اوقات كتير ببقى خلاص انا تعبانه جدا ورايا حاجات كتير بفكر في حاجات كتير عندي مسؤوليات وأو- واولويات كتير اكيد مش اهم من الولاد بس في دوشه فبتيجي بقى انا هقعد احلل كل الكلام ده ازاي طيب حد مر بتجارب قبل كده لاني انا اسمع تجارب سيئة جدا للمراهقين سيئة جدا لفضايح حصلت خلتهم مش قادرين يعني يكملوا حياتهم بسهولة فاحنا بنرجع لنقطة الصفر بتاعت زمان بتاعت المشاكل اللي عملها الأب والأم في التربية اللي ع- وكل تربية اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها فلو حد عنده معرفة مثلا مر بتجربة زي دي ازاي يمكن ساعات كنت بفكر ان احنا ممكن نعمل جروبس ازاي كل واحد يستفيد وكلها من غير اسماء يعني ازاي يستفيد برد فعل حصل في ايام مراهقة ابنه او بنته رد الفعل ده كان احسن رد فعل للتعامل فبفكر ان احنا نعمل يعني groups امهات يكون عندهم وعي كافي ومن غير خناقات ومن غير مشاكل هي بس تجربة واحسن ما طلع في التجربة فلو عندكم رأي ياريت تقولولي